صحبة حلوة منورة منورة فيها القلوب متعطرة متعطرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة أيام جميلة وذكريات متصورة ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع دي الصحبة حلوة منورة دي الصحبة حلوة منورة فيها القلوب متعطرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه النهاردة حلقة خاصة جدا جدا جدا موظف شغال في شركة وكل شوية يستلف فلوس من صاحب الشركة ويمضي على شيكات على بياض أو على وصولات أمانة لحد ما بقى مديون قوي وأيقن إن هو هيتحبس خلاص مش عارف يسدد الديون عليه شيكات وكمبيالات وإيصالات وحالته بقت صعبة جدا فجاله صاحب الشركة في يوم من الأيام وقال له يا فلان قال له نعم قال له أنت عليك شيكات كتيرة وهتتحبس قال له أنا عارف كده قال له عندك فرصة أخيرة احنا عندنا ضغطة في الشغل في العشر ايام اللي جاية ولو شديت حيلك معانا واديت اللي مطلوب منك هنقطع كل الشيكات والكمبيالات ووصولات الامانة صاحبنا ده هيعمل ايه يا جماعة انتوا جاوبتوا على السؤال هي... هيبات في الشغل هيقطع نفسه من الشغل مش هيسيب الشغل ويعوض كل اللي فاته هي دي العشر الاواخر من رمضان يا جماعة هي دي العشر الأواخر من رمضان ولله المثل الأعلى ربنا جل في علاه ادانا فرصة في العشرة دول وقال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا جماعة كل حاجة بتتمسح كل حاجة بتتغفر يا جماعة في, في هذه الأيام كل واحد فينا عارف إيه ما تقدم من ذنبه أنا عملت إيه وقصرت في ايه وبصيت على ايه وزعلت ايه وكل واحد فينا عارف وربنا بالسر عليم فعايزين نتصالح مع ربنا ونمسح الكفة دي خالص يا جماعة في العشرة دول لأن علينا ديون كتيرة لربنا هي الذنوب والتقصير ده مش كده وبس كمان ده ربنا هيمسح لنا كفة الذنوب وهيدينا حسنات على الكفة اليمين لا حصر لها قال الله جل في علاه ليلة القدر خير من ألف شهر أيوة كده برافو عليك ألف شهر عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة 84 سنة مستمرة أفضل من عبادة قرن من الزمان يا جماعة يبقى ربنا بيعمل معانا إيه في العشر الأواخر ركزوا معايا كده أيوة رب بيعمل معانا إيه بيعمل معانا انقلاب في الموازين أنا قبل العشر الأواخر كانت سيئاتي كتيرة قوي وحسناتي قليلة بعد العشر الأواخر وبعد ما أدركنا ليلة القدر اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر يا رب بعد ما أدركت ليلة القدر إيه اللي حصل؟ حصل انقلاب في الموازين حسناتي بقت عالية جدا وسيئاتي بقت ايه بقت قليل سيئاتي بقت ممحيه ما عنديش خلاص ايه ما عنديش سيئات ده فضل عظيم من ربنا جل في علاه يا جماعه ده مش كده وبس ده مغفره ذنوب وحسنات كتيره وكمان الدعاء مستجاب والدليل ان السيده عائشه رضي الله عنها لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له رسول الله ارايت ان وافقت ليله القدر فماذا اقول لو حصلت ليله القدر وحسيت النهارده ليله القدر اعمل ايه قال لها يا عائشه قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني دل هذا الحديث على أهمية الدعاء في ليلة القدر كل واحد فينا عنده احتياجات كتيرة كل واحد فينا عنده هموم وعنده مشاغل وعنده أمور محتاجها كتير حضر أدعيتك وادعي بيها في الليالي اللي جاية كلها حياتك والله هتتغير والله يا جماعة كم من واحد كانت بدايته الحقيقية هي العشر الأواخر من رمضان كم من واحد ربنا فتح ليه فتح مبين في أمور دينه وأمور دنياه بسبب العشر الأواخر من رمضان عشان كده سمينا الحلقة دي أكون أو لا أكون ده مش مغفرة ذنوبه بس وكمان قلنا حسنات لا حصر لها وكمان قلنا استجابة دعاء خد اللي جاية دي بقى ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة في ليلة من الليالي وانت راجع من شغلك تعبان وانت تعبانة وعملت شغل البيت وانت مرهق ومش قادر تقيم الليل ولكن مصر عشان تدرك ليلة القدر تقف بين ايدين ربنا وتقف بأدب وخشوع وانت رجليك مش شايلاك وانت دماغك مصدعة وانت تعبان وانت اصحابك في حتة تانية اللي بيتفرج على التلفزيون واللي قاعد على القهوة بس انت مصر السنة دي تكون من الفائزين ومن عتقاء ربنا من النار وقفت بين ايدين ربنا فربنا نظر ليك نظرة رضا لا تشقى بعدها أبدا وكتبك من العتقاء السنة دي وكتبك من أهل الجنة كنز عظيم كلنا محتاجينه في العشر الأواخر من إيه؟ من رمضان طب هي يا محمد ليلة القدر أنهي ليلة؟ هي فعلا 27 زي ما بيقولوا ولا ممكن ان انا انشن على ليله وصاحبي ينشن على ليله لا سيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان هي حاجه من خمسه يا جماعه هي هي اما ليله 21 او ليله 23 او ليله 25 او ليله 27 او ليله 29 دي فرصه ما تستعوضش خد بالك الليله غير اليوم ليله 21 يعني يوم 20 بالليل اللي هي بتسبق اليوم ليله 29 يعني يوم 28 بالليل طبعا كلنا فاهمين وعارفين الليله دي هتغير مسار حياتك وكانك اتولدت من جديد عشان كده كلنا هنرفع شعار في العشر الاواخر اكون او لا اكون اذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه اذا دخل العشر شد مئزره يعني ايه شد مئزره كنايه عن التشمير للعباده وايه تاني واي واحيا الليل طول الليل مفيش نوم في الايام دي الليل الليل كله دعاء والليل كله صلاة قيام والليل كله صدقة وقرآن وفعل خير وآخر حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله صح زوجتك صح أخوك صح أصحابك ونشجع بعضنا في هذه الليالي المباركة ربنا يجعلنا فيها من الفائزين محدش يضمن نعيش لرمضان اللي جاي والعشر الأواخر اللي جاية ولا لأ ارفع شعار أكون أو لا أكون حياتك هتتغير في العشر الأواخر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحلى صحبة في أجمل الليالي ليلة القدر كلمة ليلة القدر لوحدها من غير ما نتكلم أصلا هي ليها واقع في القلب وفي الروح لا يتخيل يعني حاجة كده ما بتتمسكش في الإيد حاجة كده بتخلي الواحد سعيد فرحان طاير بحاجة جميلة فيها أفضال فيها ملائكة ده قصة كبيرة جدا أنا مش عايز أعمل مقدمة طويلة على قد ما أنا عايز أقول إحنا من الآخر عايزين نعرف نعمل إيه إذا إن شاء الله تعالى اجتهدنا في العشرة الأواخر بما فيها ليلة ليلة القدر يعني علشان إن شاء الله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا ويكتب لنا ثوابها ويقدر لنا فضلها وإجابة دعوتها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حافظين الحديث تعالوا نطبق تعالوا ناخد خطوات عملية الحقيقة النهاردة تعالى صحبة مع مشايخنا الكرام احنا عايزين كل حد من مننا يتكلم على ايه الجدول او ايه العباده اللي بينصح نفسه بيها اولا ثم احنا وحبايبنا ومشاهدينا عايزين نطلع بخطوات عمليه نطلع من كل داعيه ومن كل شيخ اعمل ايه احنا عايزين ندخل في الموضوع عايزين ناخد خطوات عمليه انا عايز ابدا دلوقتي فاحنا عايزين نبدا مع الشيخ هاني حلمي الشيخ هاني ليله القدر مهما نحكي بقى ده موضوع طويل وكبير وعظيم وجميل وراقي عايزين نحس السنه دي ان احنا عملنا حاجات بذلنا جهد فنبدأ بإيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله, صلى الله عليه, عليه وسلم. وسلم معروف من قواعد السير إلى الله تبارك وتعالى إنه من أحسن في نهاره كوفئ في ليله الله وإنه على قدر الاستعداد يكون الإمداد نعم.
من الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة نعم.
يبقى هو علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا جميعا بثواب ليلة القدر الإنسان يبتدي يجتهد في نهار اليوم نفسه يعني نعم.
من يوم 26 نهارا يبقى نعم.
هو م- مركز جدا انه آه، يحسن فيه ليعان على ليلتها نعم.
وفي نفس الوقت انه يستعين على ذلك باذكار المساء علشان نعم.
ربنا سبحانه وتعالى ياتيه بفتح بداية هذه الليل.
الليله نعم او البدايه من من اذكار نعم.
حتى ولو آه، دلوقتي ما كانش قال الاذكار يبتدي يقولها من نعم.
الان ليستعين بيها الله الإنسان محتاج إنه يكثر من حاجتين أساسيتين يأتي بقلبه في العبادة إيه بقى؟ دوام المناجاة كلم ربنا الله اتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى علشان الأمر ده يا رب أعني يا رب أعني مهم جدا ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن عليا الله.
فبالتالي ان الانسان يستعين بانه يا رب مدني بالحول وبالقوه الله.
اياك نعبد واياك نستعين نعم.
فاشتغل على هذا الامر م- لما العباده معروف ان العباده الاساسيه لليله القدر هي القيام نعم وعشان واحد يبتدي من العشاء للفجر يعني يجتهد في القيام في قيام الليل امر مش آه، ميسور نعم طيب يبقى يعمل ايه ينوع ما بين العبادات التي تتيسر له نعم قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال في خواتيم سورة الحجر قال ثلاث حاجات أساسية الإنسان بها بيعالج مسألة ضيق صدره أو أو اللي هي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك قلنا نعم. بما يتيسر لك طب نعم.
نعم. انا لست من اهل الصلاه يعني مش عارف اصلي الصلاه كتير.
اللي بسمع عنها دي واقعد بج- بخمس اجزاء في الركعه مش ست قادر اجزاء وسبع اجزاء نعم.
والفلان اللي هيصلي بصلاه كذا يبقى انا استعين بقراءه القران كثيرا ان انا اذكر الله ذكرا كثيرا نعم.
وابقى طول الوقت مركز جدا انه في هذا الوقت اتي بقلبي الى الله اذ جاء ربه بقلب مش اتى ربه بعمل نعم يا جماعه احنا مش عايزين نطلع في الاخر خالص انا ابقى جبت متفاخر بعملي ركعتين انا نعم.
صليت انا جبت كذا انا عملت مم.
كذا لا لا انا ساتي بقلب فانا عايز اطلع من الليله دي اطلع بايه بثمره رمضان الاساسيه نعم اللي هي ايه لعلكم تتقون الله والتقوى ما- قلب قلب آه، التقوى ها هنا التقوى ها هنا بالظبط يبقى احنا كده خدنا اول خط هي فكره هنعمل عبادات اه وزي ما هنكمل بس احنا مركزين على ان انا القلب بتاعي موجود جوه العباده لو قلنا تشبيه بسيط لو قلنا العباده دي كوبايه الميه اللي ماليه الكوبايه القلب مش الهواء يبقى استحضار القلب في كل عباده يبقى انا هركز على ان انا هحضر قلبي في العباده يعني مش لازم نقول تاني لازم اقف في ركعه واحده ب 10 اجزاء مش قادر اللي يعرف يعملها اهلا وسهلا طب مش قادر مش معنى انت محروم او ان انت مش هتاخد الثواب طيب شيخ عمرو ندخل على برنامج التاني احنا كده خدنا الخطوه الاولى الخطوه الثانيه أنا كل ما أسمع عن عن ليلة القدر و... وليلة القدر لما نسمع المشايخ هما بيتكلموا عن فضلها نعم.
ومن القرآن ومن السنة أتعجب لمعنى عجيب جدا بسمعه اليومين اللي فاتوا دول من بعض الشباب نعم.
ليلة القدر شوف كم سنة عبادة و... وكم يعتق من النار والرحمات والسكينة اللي تنزل نعم والغفران الذنوب وتبديل السيئات حسنات يعني اجور عاليه جدا نعم.
يجي بعد كده تسمع كتير من الشباب يقول لك اصل هو ربنا مش عايزني مم.
اصل هو آه، هو هو يعني ربنا مش انا سجودي مش كتير قوي هيديها لي اه م- مش انا ال- مش انا اللي يغفر لي نعم مش انا اللي يعتقني ال- العبارات اليأس دي اللي بتيجي من بعض الشباب مم.
رغم الاجور العظيمه دي نعم الاجور رغم رغم المعنى اللي واضح اللي واضح- واضح لنا من سيدنا النبي عليه الصلاه عليك والسلام الصلاة هو إرادة ربنا لغفران الذنوب نعم إرادة ربنا للعفو قدم العفو في آيات كتيرة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله قبل ما يقول وأني عذابي هو العذاب هو العذاب فقدم العفو عن العذاب نعم والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده في الحديث إن العفو أحب إلى الله لما أبقى عارف إن العفو أحب ويديني ليلة بكام و80 سنة عبادة ويغفر ذنوب ويعتق وأنا لسه ظن كده لذلك أنا شايف أجمل حاجة الواحد يعني يعيش اليوم ده مع ربنا حسن الظن
حلو حسن الظن انا نعم.
كنت دايما افتكر وال- والساده العلماء بيتكلموا على معنى اليقين نعم ده معنى عالي قوي مم.
دي مرتبه كمال الايمان نعم دي مش عايزه اي حد دي عايزه عارفين بالله وعلماء وناس ما شاء الله اجتهدوا في جهد الايمان يعني مش اول يوم ممكن يبقى عندي يقين فكنت دايما اسال نفسي طب والمجرمين اللي زيي والعصاه واللي لسه بادئين كده مع ربنا نعم يعني طالما اخد من ربنا ازاي وانا مش عارف اوصل لليقين الله بعد كده عرفت ان اليقين عطاء ربنا لليقين للعارفين هو هو نفسه عطاؤه لحسن الظن من المجرمين
نعم عطاؤه لليقين للعارفين هو هو عطاؤه لمن يحسن الظن من العصاة والمجرمين والدليل الحديث اللي- المشهور بتاع قاتل 99 نفس لما أراد أن يتوب وراح لعابد وقتل 100 وراح لعالم وقال له تترك قومك وتذهب إلى قوم صالح إيه اللي حصل منه؟ نوى ومشى بصدق لسه يتحرك مات ملائكة العذاب قالت كلمة عجيبة قوي قالت ده في النار ليه؟ إنه لم يفعل خيرا قط لم يفعل خيرا إيه يا مولانا؟ قط صفحته بيضة لكن ملائكة الرحمة قالت حاجة تاني خالص لا ده احنا هناخده على الجنة ليه؟ قالوا إنه جاء بقلبه مقبلا عنده حسن ظن إن الله يقبله هذا حسن الظن الله حرك نواميس الكون الله سبحانه وتعالى قال لهذه الأرض تبعدي وهذه الأرض تقاربي يعني إيه اللي حصل الجبال والبحار والمحيطات والأشجار كل ده اتحرك عشان خاطر نعم.
مين بقى قال كم مرة سبحان الله قال كم مرة لا إله إلا الله نعم.
رجل قتل مئة نفس لما أحسن الظن الله حرك له الأرض حسن البصري كان يقول يستحيل ان تحسن بالله الظن ولا يحسن لك المن الله الله الله يعني الواحد المنة دي بقى اللي هي منن ليلة القدر فعلا مفتاحها في ايه حسن أيوة، الظن نعم.
بالله حسن الظن يبقى حضور القلب اتنين وحسن الظن طيب الحاجة الثالثة مع شيخ عبد الله كامل شيخ عبد الله آه، ليلة القدر وثوابها وأفعالها وخطواتها والله آه، في نقطة مهمة جدا في هذه الليلة المباركة واحنا طبعا مش بنستناها في ليلة واحدة نعم احنا قاعدين بنستناها من بدري نعم.
فنسأل الله أن يبلغنا إياها نعم في أي ليلة كانت نعم لأن احنا طبعا مش بنتعبد لربنا في ليلة 27 وبس نعم كعادة كثير من الناس حتى اليوم ولكننا ننتظرها في هذه الليالي كلها والليلة الوترية عندي ممكن تكون ليلة زوجية عند غيري والعكس نعم فاحنا قاعدين ننتظر طيلة هذه العشر المباركة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم استشعار أن هذه الليلة ليلة الغنى ليلة الكنوز ليلة العطايا وإن أنت محتاج لربنا أنا عاوزك النهاردة أو هذه الليلة تجتهد في الدعاء واوعى تستصعب حاجة على ربنا الله لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء الله اوعى تستصعب انك تقول اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى لاننا ندخلها برحمته لا باعمالنا الله وعشان كده النبي علمنا ان احنا نطلب معالي الامور لا سفاسفها حتى وان كنا احنا ماشيين تحت لكن نطلب المعالي يمكن همتنا تعلى ويمكن لعل ربنا اللطيف الكريم سبحانه وتعالى ينظر الينا ونحن نتطلع الى معالي رحمته فيرحمنا اوعى تستصعب حاجه على ربنا اوعى تقول اللهم اغفر لي ان شئت زي نعم.
ما النبي علمنا ولكن ليعزم المسألة لأن الله عز وجل لا مكره له الله سبحانه على كل شيء قدير اوعى تستصعب انك تدعي دعاء مطلقا مش مقيد انه بس كفاية دي على قدي انا هدعي بس ربنا يعديني بس لا ولكن اطلب المعالي اطلب المعالي في امر الدنيا والاخره وطلبك للمعالي معناه ان انت محتاج له لا غنى لي طرفة عين عن رحمتك نعم تدعو دعاء المحتاج دعاء المفتقر شعارك أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي أنا الفقير إلى رب البريات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وبحمده عزك الله استشعر أنك محتاج إليه نعم وعلى قدر حاجتك إليه يكون تضرعك إليه وشعارك أيضا إليك وإلا لا تشد الركائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب وفيك وإلا فالرجاء مضيع ومنك وإلا فالمؤمل خائب الله عليك الله فتح الله عليك الشيخ عبد الله وامتعتنا وانا يعني في- بعوده ان شاء الله في اخر ال- اللقاء الجميل ده لدعاء كده ان شاء الله نستشعره سويا. آه، دكتور احمد علوان ليله القدر وما زلنا في رحاب ال- الخطوات والترتيبات اللي ان شاء الله ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهلها. اتفضل.
والله المعاني متداخله وكلام مشايخنا يعني بيخلي الواحد يعني كل ما اسمع اخويا الشيخ عمرو اخد منه خاطره اخويا الشيخ خان اخد منه حاجه اخويا الشيخ عبد الله اخد منه حاجه ده غير ما لكن- نتكلم كمان ده موضوع كبير يعني.
الله يبارك فيك ربنا يكرمك آه، اخويا الشيخ عمرو كان بيقول ان الشباب اللي هم يعني بيقول انا مهما عملت من الذنوب هو ربنا يقبلني ويتوب عليا اه طبعا ربنا يقبلك ويتوب عليك نعم.
لما ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن نعم.
يشاء الله.
ان الانسان مهما فعل من الذنوب والمعاصي وراح خبط على باب ربنا وقال له يا رب اغفر لي وهو عنده يقين ومش يائس ولا بائس وعنده حسن ظن وعنده امل ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له سيغفر له لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك في معنى جميل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وإن ربك لذو مغفرة للناس ما قالش مع ظلمهم قال على ظلمهم اللي مهما ظلمت نفسك ومهما عصيت مغفرة الله وعفوه فوق الظلم وفوق المعصية الله.
يعني تذنب الله يتوب عليك تعصي الله وتقبل الله سبحانه وتعالى تتوب الله سبحانه وتعالى يتوب عليك بس في نقطة مهمة ان انت اوعى تف- اوعى تخلي المعاصي تديك بقى يعني جرأة وتعمد وقاصد ومش مشكلة و- وانا يعني ده انا بشرب سجاير ده غني بيشرب وبيشرب لا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ختم الايه بايه؟ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم قال لك خلي بالك احذر ما تتماداش وان ربك لشديد العقاب نعم عشان تاخد بالك تاخد دي وتاخد دي في نقطة مهمة مهما فعل الإنسان من معاصي وقال يا رب وتاب توبة نصوح الله سبحانه وتعالى يقبله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لما تلاقي كلمة المغفرة والغفران وغفار وغفور وغافر غافر الذنب هي مرة واحدة في القرآن الكريم فأوصله غافر لكن وإني لغفار خمس مرات في القرآن غفور حوالي 90 مرة هو الكلمات دي جت كده يعني لا كل كلمة وكل نعم.
حرف في القرآن الكريم له دلالة نعم غفار وغفور كلاهما صيغتي مبالغة نعم على وزن فعال وعلى وزن نعم.
فعول لكن ايه الفرق صلوا على سيدنا النبي غفار على وزن فعال صيغة مبالغة يعني كثرة كثرة ايه كثرة الذنوب نعم لكن غفور على وزن فعول كثرة المعاصي أو المعاصي بأنواعها تاني غفار أنا عملت مثلا بكذب كتير هو ده معصية واحدة بس إيه بعملها كتير مم.
لكن غفور بيغفر لك ذنوبك وإن كثرت وإن تنوعت ده أنا بكذب وبغتاب وبشرب سجاير ومش عارف إيه يبقى ربنا بيغفر لك الذنوب على كثرتها وعلى تنوعها يعني بيقول لك تعالى بس نعم.
والله يريد أن يتوب عليكم آه.
ويريد الذين يتبعون الشهوات عن- أن تميلوا ميلا عظيما م.
ولذلك في نقطة مهمة أوي ممكن واحد يكون ضيع العشرة الأوائل والعشرة التانيين ويجي حتى في العشرة الأواخر مقصر نقول له لو آخر ساعة من رمضان أقبل على الله سيقبلك الله نعم الله عليك يبقى فكرة كمل بس ما تبصش على نفسك لان صحيح.
ممكن تبقى دي البداية وما تقولش لأ بالظبط ممكن تبقى دي البداية صحيح مهما كان صحيح طيب لان الوقت بيجري بسرعه فانا عايز شيخ مصطفى الازهري هيقول لنا آه، يعني آه، اعمل ايه كذلك الدكتور اشرف والدكتور محمود خطوات آه، بسيطه وسهله في عجاله
ليلة القدر هي آه، آه، أعظم عبادة في تصوري ينبغي أن يتعبد بها المسلم ربه بجانب القيام والصيام وما جاء في في النصوص هي عبادة استشعار منة الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن نعم.
لأن ربنا قال شهر رمضان الذي انزل أنزل فيه القرآن وإذا بصينا للعرب قبل القرآن كانوا في دخان من الشرك وفي غيوم من الجاهلية وفي ظلمات من الكفر والفسوق والعصيان فنزلت هذه في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر نعم أوائل الآ- الآيات إذا يقول لنا القرآن استشعروا هذه المنة من أنتم بلا قرآن نعم.
كان الشيخ كشك رحمة الله عليه يقول ال- العرب بلا قرآن صفر على الشمال مم.
لا يساوون شيئا نعم ما صاروا سادة إلا بهذا الكتاب العزيز الله.
فأعظم المنن التي ينبغي أن يستحضرها المسلم في هذه الليلة منة نزول القرآن اللي بتبدأ به ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وزمن يعني بس وخلاص يعني مناسبة تسجيل تاريخ ولا إيه لابد أن نتفكر في هذه نعم.
النعمة أننا لا نساوي الله.
شيئا بدون, بدون كتاب ربنا مجرد تعالى.
عز وجل يجعلنا من أهله.
يعني مجرد مجرد أن يسمعوا أن يسمعوا القرآن يتلى عليهم منا مم.
نعم ربنا قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يتلى. الله.
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ما شاء نعم.
الله دكتور أشرف آه، في رحاب ليلة القدر والفيوضات والنفحات الجميلة إيه الخطوة اللي نضيفها للخطوات دي؟
والله يعني انا مش عارف اضيف ايه الحقيقه يعني الكلام ما شاء الله الكابر حاجه جميله جدا ولكن اقول لحضرتك حاجه انا لان انا مع الشباب في المسجد بالذات فانا باجي في اليوم ده الفجر واقول لهم يا جماعه ايه رايكم النهارده نتخفف من الطعام شويه مم.
آه، الموضوع ده مهم جدا جدا لان نقلل بيأثر الأكل على شوية.
ليلتك مع اكل تقل تقل هتبقى اليوم كده ربما بتكلم عن حاجه تبعتك عملي بقى فأثقل- شايفها فأثقلناك قدام عيني كذلك ما يبقاش همنا كله جماعي ونسيب الانفرادي او انفرادي ونسيب الجماعي طبعا الاصل في الاعتكاف بقى لو احنا معتكفين لكن مع الظروف اللي احنا فيها لعل ده صعب ولكن يعني اذا مش قادر تجيب نفسك في الانفرادي لوحدك وقيام ليل منفرد وكده لا باس يكون جزء جماعي يساعدك على القضيه دي نعم خاصة لو أنا مش حافظ أو أنا لو واحد صوته جميل أقف وراه نسمع منه جزء الله.
اتنين وخلي ليك برضه جزء تاني نعم.
الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها آم، تخيل إن هذه الليلة ممكن تكون بداية لقصة جديدة تماما عن كل حياتك السابقة لأن في هذه الليلة إذا ربنا تقبل دعائك يا رب اقبلني نعم.
بس مش عايز أكتر من كده مم.
على فكره برضه انا بوجه حاجه جميله جدا بقول للناس وهي بتتكلم مع ربنا في الدعاء اترك التكلف آه.
اترك السجع اترك الكلام اللي حافظه ما تكلم ربنا بقى دباجة كده آه الشيخ يا عبد الله يقعد يقول لك ربي، والله عايز يا أوجع.
رب، والله بمثلهم يا دكتور شريف نعم.
اقول لهم كده يا رب انت شايف حالي نعم.
انا ملخبط ومشخبط وحالتي كرب ومش عارف اجيب نفسي ده انا في رمضان ولسه وحش امتى بقى تقبلني بقى يا رب اقبلني يا رب الله.
خدني ع- يا رب بكلام الكلام بسيط اللي هو طالع من قلبك ده نعم.
بدون التكلف ده نعم.
ونجعل هذه الليله ان الله تعالى في كل ليله من ليله عتقاء نعم أولى في هذه الليلة ودي أعظم ليلة في أيام السنة كلها نعم.
إن ربنا يقبل هذا الدعاء فربنا الله.
لو قبلك مهما كانت ذنوبك زي ما سمعنا من الله.
كل الأكابر والله ما أيا كانت الليلة ربنا هيغير حياتي كلها هبتدي مع ربنا قصة الله.
تانية خالص هتستقيم إلى أن يلقاها سبحانه اللهم وتعالى.
امين اللهم امين دكتور محمود آه، يعني هم عاملين يقولوا لي الوقت خلص الوقت خلص بس انا برضو لازم اخد من حضرتك نبحه طيب يعني هي النفحة في عجالة بعد كلام مشايخنا طبعا يعني بعد كل هذا الكلام ليس هناك ثمة كلمة أضيفها إلا عايز أقف عند معنى لغوي بسيط يعني لما ما هو نقول- لغوي بقى ما هي لسه ما انت ما خلي بالك السادة المشاهدين لازم يعرفوا إن أنا بيني وبين الشيخ عبد الله مناكفات ربنا خلاص مش يبارك هنجيبه تاني خلاص طيب آه، لما كانت ليلة القدر خير ربنا سبحانه وتعالى لما لم يذكر أنها أحسن من ألف شهر أفضل من ألف شهر نعم.
كلمة الخيرية أشمل وأعم نعم خير امه آه كلها خير الله.
هي خير في كل شيء نعم و- وكانت هذه الليلة غير معلومة ليه حتى لا يتكل الناس أو يتوكل على نعم نعم يوم معين او اوقات معينه وانا بقول عايزين نطلع من حته ان احنا نقول ليله 27 تلقى المساجد مليانه وبعد كده في غيرها من الليالي المساجد خاويه نعم.
لا التمسوها في كل نعم.
ليله رمضان نعم.
حاولوا تجعلوا كل ليله من رمضان كانها ليله قدر اللهم باليقين والدعاء والذكر والقران اللي حضراتكم تفضلتوا واتكلمتوا فيه والدكتور احمد علوان اكد عليه حتى لو كانت اخر ساعه من نعم.
رمضان نعم أقسم بالله لو عندك هذا اليقين سوف يستجيب اللهم الله سوف آمين.
يستجيب الله لك اللهم امين يعني يعني شريف انا في- عايز 10 15 ثانيه بعد اذنك ما لو هم تسمح عدوا لي.
كده 10 طب اتفضل.
يعني احنا ركزنا على حاجه مهمه في برضه ناس عايزه تنتظر الثواب لو عملت انا في ليله القدر يعني لو احنا لاحظنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من قام رمضان ايمانا من صام رمضان وجاء عند ليله القدر افردها من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا روح.
غفر له ما تقدم من ذنبه الله.
ليله القدر خير من 1000 شهر اكتر 83 سنه بحوالي 30 ألف ليلة نعم اكتر من كمان يعني ده خير أفضل من 30 أنت وتعبك.
يعني الصدقة أفضل من 30 ألف صدقة الركعة أفضل من 30 ألف ركعة نعم فين؟ في ليلة واحدة من اللي هي ليلة القدر عزك الله يا شيخ احمد يعني في نهايه الحلقه آه طبعا ليله القدر فاحنا ممكن نبقى عايزين فيها 20 حلقه فالحقيقه هقول كلمه صغيره عشان نقفل الكلام ده كله بيه كتروا من الاستغفار نعم حط بقى يعني ليه لأن الليلة دي مش هتتساب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فكفاية بقى أنت صليت ركعتين كفاية أنت دا... لا لا لا كمل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فأنت نفسك اللي جايبه حلو فمن أحب أن تسره صحيفته في إيه فليكتب فالاستغفار حي... هيعين وهيساعد وقدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك غدا ستصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك فإما لجنات عدن اللهم اجعلنا من أهلها وإما في النار هالك نلقاكم على ألف خير إن شاء الله في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحبة حلوة منورة منورة فيها القلوب متعثرة متعثرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة أيام جميلة وذكريات متصورة ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع دي الصحبة حلوة منورة دي الصحبة حلوة منورة فيها القلوب متع